بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين في موضوع جاي لي في كذا سؤال فمضطر افتحه معاكم لانه موضوع حساس موضوع الاساطير وعلاقته بالكتاب المقدس يجوز انتوا سمعتوا او بتسمعوا ان في طيار قد يدعي انه في حاجه اسمها الاسطوره في الكتاب أو الرمز الرمز غير الأسطورة مبدئيا ركزوا معايا وخلينا نعرف الآباء علمونا إيه لأن الموضوع ده في رأيي مهم وانتوا كلكم خدام ودارسين أولا ليس الرمز أسطورة في فرق كبير بين كلمة رمز وكلمة أسطورة وفي تهمة قديمة قوي دي بقى في علم الدفاعيات تدرسوها ان الكتاب خد مواضيعه من اساطير موجوده في الثقافات القديمه الكلام ده مردود عليه علميا جدا يعني مثلا يقول لك قصه ادم وحواء اساسها اسطوره لا طبعا لا لان في الوقت ده اللي يدرس الاساطير وقت كتابه موسى للتوراه تكوين الكون له اساطير لما يعني في اساطير موجوده عند شعوب قديمه بتحاول توصف بدايه الكون كلها حاجات خرافيه بعيده تماما عن القصه اللي قالها تكوين واحد وبالتالي مفيش علاقه يعني لو قلت ان الانجيل نقل عن حاجه مفيش اي دليل لكده بالعكس الادله كلها بتؤكد عكس كده ان اللي كان موجود من معتقدات في الوقت ده مخالف تماما للي اتحكى في التكوين الأسطورة ببساطة معناها قصة خيالية قد يؤخذ منها معنى إنما الرمز خلي بالكم الرمز بقى له مكانه في الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيستخدم أحيانا لغات رمزية أو معاني رمزية وعشان كده المفروض في دقة التفسير ما تقولش كلمة أسطورة أبدا لكن ممكن في بعض الأمور تستخدم كلمة رمز هنشوفها ازاي حاجة تاني هل هناك حدود للتفسير الرمزي مية في المية بمعنى ايه هل كل حاجة نقدر نقول انها رمزية لا طبعا لا لانه اوريجانوس كان بيسموه في, في علم الابائيات ابو الرمزية بس الكنيسة سحبت منه لقب قديس بسبب انه زودها شوية في الرمزية فلما ساء فيها في الرمزية خافت منه وسمته علامة بس لأنه له كلام كتير حلو قوي وهو أستاذ من أساتذة التفسير في القرن الثاني لكن لأن الرمزية شطحت منه شوية كنيسة قلقت منه فالكنايس من زمان مش بتكلم عن كنيستنا دلوقتي بتكلم عن تاريخ العلم نفسه إذا حتى الرمزية لها حدود في التفسير ودي احنا يعني أخطيت اللي بيدرسوا هم اللي عارفين الحدود هشرح الكلام ده أنا عارف لسه كلام غامض والسؤال الأخطر من ده كله بقى لما أقرأ أي حكاية في الإنجيل آدم وحواء أو نوح أو يونان أو البحر وقف سور أو الحية اتكلمت أو حمار بلعام أو المسيح مشي على المية أو ما كل دي حاجات ممكن الناس تقول لك ده خي... دي حكايات خيالية كلها هي ايه مرجعيتنا في الفهم مرجعيتنا يعني ايه هو مين اللي ارجع له يقول لي الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي مجازي ولا مش مجازي ده سؤال خطير بقى لأن مرجعيتنا في الفهم للإنجيل لنا ولا حضرتك ولا حد من اللي عايشين دلوقتي مهما كانت درجته مع احترامنا للكل مرجعيتنا هنفهمها دلوقتي الكنيسة الأرثوذكسية اللي عمرها 2000 سنة كيف تفهم الإنجيل ودي اللي هبتدي بيها الكلام أول حاجة عاوز أرجعها معاكم هي كنيسة العهد الجديد أقدم ولا إنجيل العهد الجديد أقدم فكروا الكنيسة بدأت بالرسل الرسل ما كانوش كتبوا لسه أناجيل كنيسة بدأت قبل ما بولس الرسول اللي كاتب تقريبا نص العهد الجديد يعرف المسيح خالص مش الرسائل تمثل 14 كتاب من 27 في العهد الجديد طب ده بولس أساسا ما عرفش المسيح غير بعد عشر سنين تقريبا من صعود ربنا يبقى واضح ان الإنجيل جه والكنيسة مستقر الحتة دي مهم ليه؟ لأن الكنيسة فهمت المسيح وفهمت تعاليمه وعاشت بيها وسلمت إيمان مستقيم قبل ما يتكتب حرف واحد في الإنجيل يبقى الكنيسة الأولى الآباء الرسل اللي سمعوا المسيح وسلموا اللي سمعوه للكنايس والعالم كله كان إيمان واحد مستقيم واضح بمفاهيم ثابتة واضحة عند كل مسيحيين الجيل الأول قبل ما يتوجد الإنجيل في إيدين الناس أنا أقول أكتر من كده ده يوحنا عقبال ما خلص كتاباته كان فات 100 سنة من القرن الأول وعقبال ما اتجمعت كتابات العهد الجديد خدت لها حوالي 100 سنة تاني يعني أقدم وثيقة فيها ال 27 كتاب اللي في ايدينا دلوقتي وثيقة موراتوري سنة تقريبا 180 ميلادي 180 ميلادي ده المسيح فات عليه كتير قوي كنيسة عايش عايش عايشة يعني بتعمد يعني بتصلي قداسات يعني بتبشر يعني في ناس بتؤمن يعني في شهداء يعني في كل حاجة في الكنيسة عايشة لكن لسه ما فيش كتاب في ايديها اكتر واكتر امتى بقى في اناجيل في البيوت ده اول امبارح ده من 300 سنه بس لان ما كانش في طباعه فحتى لما اكتمل الانجيل وقنن واصبح الكن العالم المسيحي كله مقتنع بال 27 كتاب دي الاصفار القانونيه والعهد القديم معروف طبعا الاصفار بتاعته حتى بعد التقنين ده الانجيل كان مكانته فين جوه الكنيسه فالشعب كان يجي للكنيسة عشان الكنيسة تعلمه اللي في الإنجيل لأن محدش كان يملك إنجيل في بيته ولا حد يقدر يألف ويوعظ براحته ومن هنا جت القداسات احنا بنقرا الإنجيل النهاردة غير زمان خالص زمان ما كناش نقرا متى من أوله لآخره محدش عنده إنجيل في بيته أمال متى بيتقري إزاي بيتقري كآخر قراءة في كل قداس أو بيتقري بعد المزمور عشية وأبونا يطلع يشرح الإنجيل ده بيقول إيه لأن أبونا هو امتداد الكنيسة اللي فاهم المقصود إيه فاهمين الفكرة ماشية إزاي أجدادنا أهالينا ما كانش عندهم الأزمة اللي عندنا دلوقتي ليه لأن ما كانش كل واحد عنده إنجيل يفهم الآية بمزاجه ويطلع في التلفزيون يتكلم ما كانش في كلام ده كان كل الناس تيجي الكنيسة والكنيسة بتقول اللي اتقال لها تسلمت من الرب ما سلمتكم كانت ده الشغلة فكانت الكنيسة هادية ومستقرة 15 16 قرن فمن هنا بنقول كل الكتاب موحى بي من الله ونافع للتعليم والتوبيخ احنا ده لا يقلل من عظمة الإنجيل لكن كيف نفهم الإنجيل أوسطينوس له مقولة مشهورة يقول لا أفهم الإنجيل خارج الكنيسة لأن لو طلعت بالإنجيل بره الكنيسة هفسره بمزاجي أنا بطريقتي أنا بخلفياتي أنا هقول معنى غير اللي قصده المسيح وعاشوا الرسل ومن هنا تيجي الكلمة الخطيرة اللي بنحبها قوي وما بيحبوهاش ناس تانية ال Holy Tradition capital T التقليد المقدس التقليد يعني ايه يعني ما استلمته الكنيسة من المسيح عبر الرسل للأجيال تقليد ده ده مش مجرد لحن لا لا لا ده الموضوع أخطر من لحن ده الفكر المسيحي المتكامل النقي اللي مشي من المسيح للرسل للآباء الرسولين للبطاركة لغاية النهاردة وعشان كده لقب من ألقاب أي أسقف حافظ الإيمان الأسقف شغلته الأولى حفظ الوديعة ده اللي بيقوله بولس لتيموساوس احفظ الوديعة أول مسؤولية على الأسقف إن الوديعة الوديعة دي مش فلوس ولا مباني كنايس كل ده مش مهم كل ده يمشي يجي غيره الوديعة هي الإيمان المسلم مرة للقديسين دي اللي الأسقف يموت عليها ولازم يسلمها لشعبه دي الأمانة الأولى لأي رأس كنيسة بص هنا في تيموساوس الثانية يقول إيه اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عزب كل أناة وتعليم سيكون وقت بصوا لا يحتملون فيه التعليم الصحيح الوقت ده مش شغال دلوقتي ان في ناس الكلام مش عاجبها فبتدور على كلام يعجبها فبقينا شغالين على ايه تحب تسمع ايه الموضوع مش الكنيسة بتقول ايه ولا عشنا ألفين سنة مستلمين ايه لا اذا كان موضوع يونان تقيل على الناس العقلانيين خلاص نقول الحوت ده كان كده وكده عشان نريحهم يعني ايه تريحهم يرتاحوا ولا ما يرتاحوش لا في حوت وفي واحد طلع من جوه في الحوت مش عاوز تصدق ما تصدقش بس ربنا قادر فالحكايه مش واقفه على مزاج حضرتك احنا مش هنقول الكلام اللي يعجب الناس في ناس مش هيعجبها هيمشوا يمشوا وده اللي حصل وقت المسيح في يوحنا ستة قال لهم أتريدون أنتم أيضا أن تمضوا لو الكلام مش عاجب امشوا يبقى ما فيش تغيير في العقيدة لمجرد جذب الناس المبدأ ده خطير جدا يعني لو كانت الناس مش مرتاحة قوي لحكاية موسى وشق البحر طب تيجي نقول لهم انه ده كان موضوع مجازي خيالي عشان بس نؤكد ان ربنا بيسوق شعبه لكن ده تلاقيه كان شوية جزر على مد على كده والمية انزحت كده ولقوا حتة انت هتجمل الصورة ليه هو ربنا ما يقدرش لا يقدر واللي مش عاجبه مش لازم يصدق وفي زمن المسيح ثلاث ارباع الناس ما صدقوش وما عجبهمش المسيح نفسه فاحنا مش مطالبين نعجب كل الناس احنا مطالبين نسلم اللي استلمناه حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم يعني عاوزين ناس يكيفوهم يقولوا كلام أيوة يدخل الدماغ خلي الدماغ تنفعك لا الدماغ مش دايما بتنفع يصرفون مسامعهم عن الحقيقة الحق دايما في الكتاب معناه تروس وينحرفون للخرافات اصحى أما أنت فاصحوا في كل شيء اعمل عمل المبشر تمم خدمته لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها أنا بس هديكم مثل في خطورة مرجعية الفهم لنا مذبح بصوا الشاهد هنا ايه عبرانيين عبرانيين ده عهد قديم ولا جديد جديد اجمعوا كل علماء الكتاب واباء الكنيسه طبعا ان مين اللي كاتب الرساله دي بولس كويس طيب النهارده لو قعدت مع واحد بروتستانتي هقول له الايه دي حضرتك عندك في الكتاب بتاعك ولا لا يقول لي طبعا النسخه البيروتيه عندي وعنده مع ان انا عندي نسخه يوناني ونسخه قبطي ككنيسه يعني لكن ماشي هنبص على العربي مع بعض هقول له طب هي بتت... الكتاب ده الكلام ده مكتوب لمسيحيين ولا مش لمسيحيين بعضهم بيقول لمسيحيين وبعضهم بيقول لا لكن هو كل الرسالة بتخاطب ناس مؤمنين لأن الرسالة دي بتقول لهم إياكوا والارتداد امسكوا في الايمان اللي خدتوه بيكلم مسيحيين ما طبعا موجوده في الانجيل ليه لو ما كانتش الرساله للمسيحيين يبقى المسيحيين عندهم مسبح ولا لا عندهم مسبح طيب الكنايس اللي ما فيهاش مسبح جت منين جت من تفسير خاص بدا في القرن ال16 ان المسبح هو حضرتك هو جسدك استنى يعني 1600 سنة عندنا مذبح وعليه ذبيحة وكل كنايس العالم فيها مذبح وعليه ذبيحة لما حصل رفض للكهنوت الكاثوليكي بشدة بسبب التجاوزات في القرون الوسطى غيرنا التفسير بصوا اللعبة بقى بصوا الخطورة فأصبح لنا مذبح ما بقاش معناها حرفي بقى معناها مجازي لا هو بولس كان بيتكلم كلام حرفي مين يأكد لي انه بيكلم كلام حرفي التعبير بتاع لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان يأكلوا من المذبح حضرتك لو قلت لي انا مذبح هتاكلني ازاي تاكل مني ازاي يبقى المعنى غلط معناه ان في مكان اسمه مذبح يؤكل منه وهنا بيميز ان المذبح ده غير المذبح اليهودي لان المسكن في كل سفر العبرانيين وفي لغة العهد الجديد يقصد به هيكل سليمان يعني اللي لسه بياكلوا حيوانات في هيكل سليمان مش من حقهم ياكلوا من مذبحنا بالنسبة لنا مفهومة جدا اليهودي اللي ما تعمدش وما صدقش في المسيح ما يحقلوش يتناول جسد المسيح ودمه فالكلام بديهي جدا وضحت هنا فين مرجعية الفهم بقى ما هي آية عندي وعند أخويا لكن المرجعية هنا الألفين سنة فهم الكنيسة الأول حياة الكنيسة كلها وجود مذبح في كل كنيسة قديمة يؤكد أن الآية دي تعني المعنى ده طب لما واحد النهاردة يفسرها هذا التفسير المجازي الخيالي يطلعها بر الحقيقة يقول ده مش مذبح حقيقي ما خلي بالكم ده الكلام برضو بينطبق على جسد حقيقي ولا مش حقيقي المعمودية حقيقية ولا مجازية الكهنوت حقيقي ولا مش حقيقي كل ده يبقى هنا مرجعية الفهم ما تخصش ذكاء شخص حافظ آياته وبيتكلم ولا كتب أجنبية عمالة تتفنن في تغيير المسلمات لا لا دي كلها حرب على الكنيسة مرجعيتنا إيماننا القديم اللي استلمناه وعايشين بيه لأنه ده من قبل ما النص ده يتكتب كان فيه مذبح فاهمين الفكرة؟ قبل ما بولس يكتب العبرانيين في آخر الستينات كان في قداسات بتتعمل ما كانش في كنيسة مش بتكلم بقى على بيلدينج معين ومذبح بشكل معين لكن عقيدة المذبح عقيدة الذبيحة في العهد الجديد فصحنا المسيح ذبح لأجلنا جسد المسيح ودمه اللي على المذبح دي عقيدة مستقرة فهمنها كما فهمها الآباء الأوائل وطبعا زي ما بقول لكم عندنا آلاف الاستشهادات من لغة القديسين الأوائل يبقى أنا كل ده مش بركز دلوقتي على المذبح والإفخارستية أنا بركز على كيف تفهم الإنجيل أنت لست حرا في فهم الإنجيل مع احترامنا للي بيقولوا افهم الإنجيل براحتك لا هو اللي طلع عشر تلاف طايفة إيه هي الحتة دي ومن هنا دخلكم على أخطر أزمة حالية هي حاجة طلعوا بيها في القرن الستاشر كان شكلها حلو قوي لخبطت العالم كله حاجة اسمها sola scriptura ايه sola scriptura دي كلمة لاتيني sola اللي زي سولو زي only scriptura scriptura يعني scriptures يعني the scriptures only يعني ماليش مرجعية إلا الكتب المقدسة scriptures يعني الكتب المقدسة شكل العنوان جميل جدا إنما هذا العنوان مزع الكنيسة تماما لأن الكنيسة كانت عايشة مش بالعقيدة دي دي عقيدة دخيلة الكنيسة عايشة إيمان واحد معمودية واحدة كنيسة واحدة إنجيل واحد آخر حاجة الإنجيل ليه؟ لأن الإنجيل جاي يخدم على وحدانية الكنيسة مش جاي يمزع الكنيسة فالكنيسة هي اللي بتشرح لي الإنجيل الكنيسة هي اللي بتقول لي الآية دي قصدت إيه مش أنا اللي هقول للكنيسة الآية قصدها إيه أديكم مثل يقول مثلا بطرس الرسول عالمين هذا أولا كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص يعني ما فيش حاجة اسمها ده تفسيرك وتفسيري ما فيش كده يا ابني هو في الأول وفي الآخر في حقيقة معلنة قصدها الروح القدس يا قصد ان ده جسد حقيقي يا قصد انه جسد مجازي واحدة منهم قصدها الروح القدس والتانية كذبة كذبة وما ينفعش نجمل الحقيقة ما ينفعش لأنها ضد التسليم ضد الكنيسة فلم تأتي النبوة من تفسير خاص تكلم لأنها لم تأتي بمشيئة إنسان تكلم أناس الله القديسون موثوقين بالروح القدس النص بتاع غلطية واحد ده أنا بحبه قوي لأنه بيشرح بالظبط اللي حاصل دلوقتي إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ما هو اللي يسمع ده وده وده يقول الإنجيل ده غير ده غير ده وبعدين تبص في نص الآية تقول يا أخي الغريب إن نص الآية هنا هو هنا هو هنا طب هو إنجيل آخر ولا مش آخر بولس حط الإجابة قال ليس هو آخر بين قوسين حسب النص فاهمين ليس هو إنجيل آخر من جهة النص ما هو الإنجيل اللي عندي في لوقا واحد بيقول منذ الآن جميع الأجيال تطوبني تقوم احنا كنيستنا غاوية تقول ثئوتوكيات للعجرة ليه الآية بتقول كده تروح كنيسة تانية عندهم الآية دي مفسرينها ازاي يا اخويا بحيث ما يمجدوش في العذر خالص عندهم حل لقولها حل واضحة فهمتوا الفكرة ماشية ازاي مرة قاعد مع شاب كده راح هناك يعني دماغه اتلخبطت وقال لي لو جبت لي ان في كهنوت في العهد الجديد هرجع كنيستي جبت له 30 آية عن الكهنوت في العهد الجديد ال 30 آية فسرها لي بطريقة تؤكد ان مفيش كهنوت منهم آية بولس بيقول في روميا 16 أنا ككاهن بيقول كده فقال لي كأنه كاهن قلت له حبيبي دي واحدة أنا لما أقول لك أنا ككاهن يبقى بصفتي الكهنوتية أنت لما تقولي له بتقولي أنا كبنت بنت مش قرد خلاص ما أنت بتقولي أنا بنت أنت كمهندس تقول أنا كمهندس معناها كأني مهندس ولا بصفتك لأن الآية وال- والكنيسة فهمها كده إن ك- بولس على درجة كهنوتية فبيقول أنا ككاهن بمجد خدمتي وبرفع قرابين من أجل الأمم يعني بيصلي قداسات الكنيسة فهمها كده ألفين سنة لكن عشان هو من الأول لاغي فكرة الكهنوت لازم لما يفسر كل الآيات يطلع إن القسيس pastor مش priest طب ارجع لليوناني تلاقي القسيس شفيع دي مصيبة أكبر بقى في الأصل الكلام كلمة πρεσβύτερος اللي هي كلمة الكهنوت أو الكاهن أو الأسقف أو القسيس دي تؤكد إن إحنا لينا دور شفاعة يعني بقت المشكلة مشكلتين إن في شفاعة وفي كهنوت حسب النص الأصلي للكتاب للعهد الجديد إزاي وصلت إنك أنت بتعلم لا في شفاعة ولا في كهنوت تفسير خاص شفتوا الخطورة بتوصل لإيه؟ المرجعية إيه هنا؟ ما ينفعش جمال اللي بيتقال يكون مرجع عبقرية الواعظ تبقى مرجع لا لا لا لازم أرجع أشوف اللي عاشوا مسيحيين وطلعوا شهداء قبل ما كان يبقى في أي طائفة فهموا الكلام ده إزاي؟ وده مش صعب لأن عندي 500 سنة من عمر المسيحية ما كانش فيه طوائف كان عندكم كهنوت طبعا كان عندكم فخارستية طبعا كان عندكم شفاعة طبعا يعني فاهمين الآيات زينا مية في المية فهمتوا أهمية علم الآباء أو فهمتوا قيمة ال Holy Tradition ده مش تزمت شوفوا بقى لما بنقول ال tradition تتسحب في اتجاه تاني اه ما انتوا مش راضيين تتطوروا انتوا ناس تقليديين يعني بتحبوا حاجات زمان بس حاجات زمان هو الايمان في زمان والنهارده ده ايمان طب ما احنا قاعدين في التكييف وده زمان بتكلم في مايك وده زمان لكن في العقيده في الحقيقه هنقول زمان كانت ودلوقتي بقت هو ربنا زي مره واحد قال لي طب ما تيجي نخلي ربنا اربعه بدل ثلاثه ما هي هتبقى كده بقى هو احنا اللي بنخلي ولا هي حقيقه معلنه فهنا بيقول بصوا بقى يريدون أن شوفوا دقة التعبير يحولوا إنجيل المسيح بصوا بيعملوا إيه هو الإنجيل هو الإنجيل بس بيطلع منه معنى محول غير اللي قصد الروح القدس يريدون أن يحولوا إنجيل المسيح فهنا بولس تحسوه تشنج بقى ركب دماغه فقال إيه إن بشرناكم نحن ابتدى بنفسه يعني لو أنا قلت عكس الكنيسة ما تسمعونيش نحن أو ملاك من السماء بغير ما قبلتم أو بغير ما بشرناكم يبقى بشارة كان في الوقت ده ما كانش فيه إنجيل مكتوب شوفوا عشان تتأكدوا إن الإيمان أقوى من أي تفسير إيمان مسلم عايشة بيه الكنيسة فليكن أناثما أناثما يعني محروم أو ملعون كما سبقنا فقلنا بعيدها تاني لو كان حد هيبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثما قد كده انت ناشف في الحتة دي ليه لأن دي خطورة شديدة على الكنيسة هو اللي مزع الكنيسة المرجعيات الجديدة اللي كل واحد بيرجع لها كده أدخل في جزئية تاني معلش أمثال السيد المسيح لأن لما ساعات نيجي نتكلم عن الحقيقة اللي في الكتاب وفي ناس غاوية فكرة الأساطير على فكرة الأساطير دي بدأت من خمسين سنة في مصالحة مع التيار الإلحادي لما يعني تدرسوها هي بدأت مع بعض الكنائس الغربية لما لقوا أن الجماعة الملحدين العقلانيين بقوا ينقضوا الكتاب في القصص اللي هي ما تدخلش العقل فاهمين الفكرة ما فعلا حكايات ايه دلوقتي الشخص العقلاني قوي يقول لك ايه التخاريف دي بقى فعشان يكسبوهم قالوا ايه طب خدوها كأنها ميثولوجي كأنها أسطورة من هنا بدأ التنازل وبقت بتدرس في مدارس وجامعات لاهوتية في العالم كله ان القصص دي mythology احنا في زمن خطر جدا هل الأمثال mythology؟ لا لا الأمثال قصة تاني خالص ده ربنا يسوع بيحكي حكاية بيحكيها كحكاية مش ضروري خالص هنا يكونوا عناصرها حقيقي هنا المسيح بيقصد بحكاية معنى دي مش أسطورة هنا ده الرمزية بقى الرمزية اللي موجودة في الكتاب بشكل دقيق بمعنى إيه بدون مثل لم يكن يكلمهم فمثلا ما يقول يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي في حقل هل دي حقيقة؟ لا ده رمز رمز يعني ايه؟ يعني السماء زي الكنز لازم تفتش عليه عشان توصل له والكنز ده موجود في الحقل خد الحقل على بعضه واقعد دور على الكنز يعني هات الانجيل ذاكره كويس فتش على الكنز المسيح هو الكنز السماء هي الكنز يبقى هنا المسيح قصد معنى بالمثل يبقى وارد ان في حاجة اسمها رمزية او مثل ما اختلفناش بس دي ما بتتقالش عليها اسطورة ده دي حكاية ليها معنى لما يقول مثلا يشبه ملكوت السماوات عشر عذار خلي بالكم انا بقلب بقى الكلام بقول ايه ولو كانت حاجة رمزية تاخدها كحقيقة تتقلب برضو الكارثة طلع مرة واحد قال ايه بدال في واحد عنده عشر عذارة يبقى المسيح يقدر يتجوز عشرة يا نهار اسود إيه علاقة ده بالمثل فاهمين ازاي خدت بالكم الفرق هنا ده مثل رمزي يقصد به معنى هو ساب المعنى والرمز وقلبها حقيقة دي تضر برضه فاهمين ازاي لخبطت الدنيا برضه لان مفيش حاجة بتقول كده خالص ده بيحكي ان احنا كلنا كأننا عذارة في ناس طالعين حق حكمة وناس جهلة وعمرنا ما فهمناها غير كده مش كده عشان احنا متربين في الكنيسة فعمرها ما جت في بالنا المعنى اللي اتقال ده ربنا يستر تعالوا بقى ارجع تاني للأسطورية ودافع شوية لو لو قبلنا أن قصص العهد القديم ممتلئة أساطير يصير المسيح كاذبا بصوا بقى الكلام ليه لأن ربنا يسوع له المجد حين تعامل مع روايات كلمة رواية مش كلمة وحش مع قصص أو حكايات أو روايات العهد القديم تعامل على أنها شخصيات حقيقية أديكم أمثلة لما قال كما كانوا في أيام نوح يبقى في واحد اسمه نوح وله أيام يعني في زمن هنا وحكى الطوفان المسيح نفسه حكاه يبقى المسيح كذاب لو كانت أسطورة بقى هيبقى الريفرنس المسيح بيرجع لحاجة خيالية أسطورية ده بيتكلم عن فاكت أيام يبقى الطوفان حقيقة المسيح نفسه عمل كده فهنجامل العقلانيين نقول أسطورة يبقى بقينا ضد المسيح على طول لما قال اذكروا امرأة لوط ما هي حكاية مرات لوط دي برضه ما تدخلش الدماغ ست بقت عمود ملح بس هي حقيقة بدليل المسيح بيقول افتكروا الست دي يعني الست دي بجد شخصيا واللي حصل لها ده بجد لما يقول مثلا كما رفع موسى الحية في البرية يعني ضربة الحيات دي بجد ولما كانوا يبصوا للحية النحاسية يخفوا أيوة ده المسيح اللي استشهد بيها فما ينفعش تقول لي القصة دي أسطورية كما كان يونان في جوف الحوت أهي دي بقى إيه تكسر المشكلة خالص ليه المسيح بيقول يونان كان في الحوت وخرج منه يبقى المسيح شهد للقصة كقصة حقيقية ما فيش أي حاجة تحمل في لغة المسيح احتمالية الأسطورة أو الرمز هنا ده بيتكلم عن facts عن history لأنه خلي بالكم من حيلة الشيطان الشيطان عاوز يحول المسيح إلى الكتاب إلى أساطير عشان بكرة هيقول لنا المسيح إيه أسطورة خيالي وده ما ابتدى الهجوم دلوقتي عشان كده في علم الدفاعيات في تشابتر كامل في اي كتاب دفاعيات محترم اسمه The Historical Jesus يعني ايه يسوع حسب التاريخ يعني اثبات ان يسوع كان انسانا في التاريخ حقيقيا بمخطوطات علمية حتى غير الاناجيل لانه داخلين على مشكلة اعظم مش مجرد نوح أسطورة ويونان أسطورة وآدم أسطورة ده المصيبة الأكبر يسوع كمان هيبقى أسطورة عشان نلغي الإنجيل ونروح كلنا جهنم بقى وضحت المؤامرة ماشية إزاي فعشان كده المواضيع بتاعة الأسطورة دي لازم ناخدها بحكمة شديدة الرمزية موجود عشان ما تزعلوش برضو خلينا نقول أنا لا أقصد أي شخص بالكلام ده لأنه بعض الناس ممكن تغلط وتعبر عن الرمزية ككلمة أسطورة هنا خانها التعبير بس لأن الرمزية محترمة في الكتاب بمعنى بولس بقى تعامل مع قصة إبراهيم وسارة وهاجر فاكرين القصة دي؟ عندنا ثلاث شخصيات هل دي شخصيات أسطورية؟ تاريخية طب بصوا قال إيه مكتوب كان لإبراهيم ابنان بيحكي حكاية احنا عارفينها واحد من الجارية والآخر من الحرة الذي من الجارية ولد حسب الجسد والذي من الحرة فبالموعد هل يقصد لغاية دلوقتي أنها أسطورة؟ ده بيحكي هيستوري كل اليهود عارفينه وكل المسيحيين عارفينه وكل ذلك رمز هل معنى كده ان اتلغت القصة؟ لا هي قصة حقيقية ولها مغزى رمزي ده اللي هينطبق على ادم وحواء دلوقتي واضحه ابراهيم شخص حقيقي وساره شخصيه حقيقيه وهاجر شخصيه حقيقيه لكن الحكايه اللي حصلت فعلا لها ريفلكشن رمزي مهم قوي في العهد الجديد هيشرحه بقى بص هيقول ايه هاتين هما العهدان بصوا بقى النظرة الرمزية اللي سارة هتمثل عهد وهاجر تمثل عهد أحدهما من جبل سيناء هاجر دي أصلها كانت جارية من جبل سيناء الوالد للعبودية عشان كده هي جارية فهي إشارة إلى العهد القديم وعبودية اليهود هاجر بتشاور على العهد القديم لأنها جارية عبدة سارة وحتى بيقول ده هاجر حتى في العربية هي كلمة جبل سيناء يعني شوفوا الربط بقى ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة اللي هي اليهود في زمنه فإنها مستعبدة مع بنيها لسه العهد القديم تحت العبودية أما سارة بتشاور على إيه أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة بصوا الرمز الجميل طلع من القصة الحقيقية بمعنى رمزي وقال سارة أمنا لأنها واخدة إسحاق بالوعد عاشت بإيمان جابت إسحاق بمعجزة واسحاق رمز المسيح هاجر ده التصرف الارضي العبده اللي في الاخر هيطلع بولس ان هاجر ما تورثش في السماء ختم الاصحاح ده بالمقوله المشهوره لا يرث ابن الجاريه مع ابن الحره يعني اللي هيعيش بفكر يهودي او فكر ارضي ملوش في الميراث السماوي فقال لنا ساره اللي منها اسحاق ده بقى شغل الإيمان والمسيح والسماء هاجر اللي منها حد تاني ده شغل الأرض ومن الأرض يعود بصوا الرمز هل كل اللي حكاه في الرمز لغى ان في ابراهيم وساره وهاجر وضحت المعنى اللي عاوز اوصله ما لغاش القصة في حقيقتها خالص إنما طلع من القصة الحقيقية معاني تنطبق علينا لكن هي القصة ذاتها قصة حقيقية مرة تاني بصوا بولس بيقرأ العهد القديم ازاي ليس أسطورة يقرأها قراءة أنها أحداث حقيقية ولها معاني منطبقة علينا فيقول مثلا لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة ده فعلا هو بيحكيها كقصة حقيقية جميعهم اجتازوا في البحر يبقى حصل فعلا حركة الدخول في البحر جميعهم اعتمدوا بصوا النقلة بقى اعتبر اللي حصل ده رمز للمعمودية اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر جميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا هنا في رمز ضمني مش كده ان المن ده زي الافخارستية دلوقتي جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم والصخرة كانت يعني ايه يعني ترمز لكن كان في صخرة بتطلع مياه فعلا واضحة إذا الحقيقة لم تلغي الفكر الرمزي أو التطبيق الرمزي آية بتاعت بطرس معلش الذي إذ كان الفلك يبنى الذي فيها خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء حد يحس من مقولة القديس بطرس أنه بيحكي عن نوح والتماء والسبعة اللي معاه على أنها mythology أسطورة إطلاقا ده بيتكلم ك fact ك history بيقول أنه كان في فلك ودخلوا فيه ثمانية وطلعوا الذي مثاله مثاله في اليوناني يعني الذي يرمز إلى اللي على هذا الشبه المعمودية احنا بنتعمدها دلوقتي وخلصنا نحن الآن في المعمودية مرة بتكلم مع واحد برضو من طائفة أخرى قال لي الآية دي تؤكد أن المعمودية رمزية لأنه بيقول عليها مثاله الحقيقة هو قلب المعنى بالظبط هو مين اللي مثل لمين هو المعمودية بتاعتنا ليها مثل في العهد القديم اسمه الطوفان والخروج من البحر ومع هذا أنا مشيت معاه وقلت له طب أنا هوافقك على أن المعمودية قيل عنها مثاله بس بص الآية بتقول إيه عشان تعرف أن الغلط عندك مش عندي أنت بتقول المعمودية مجرد مثل الآية بتقول الذي مثاله يخلصنا يعني المعمودية بتعمل إيه بتخلص قول لي ليه كتبك بتقول المعمودية لا دور لها في الخلاص الآية بتقول مثاله أي المعمودية يخلصنا يبقى المعمودية هي اللي بتخلص طب ازاي انت قريتها بقى على ان المعمودية مجرد علامة لا ده في وجه شبه بين قصة طوفان نوح وحياتنا في المعمودية بس المعمودية هي هي الأهم دلوقتي البروفا كانت زمان الأصل دلوقتي اللي يخلصنا ندخل على آدم بقى جايب لنا الكلام آدم في العهد الجديد تعالوا ندور هل استنوا بقى هل العهد الجديد ذكر آدم بأي آية أو بأي تلميح إنه شخص مجازي تعال نشوف تعال نشوف ده أنا هقول بعض الشواهد بس في رومية خمس وده نص مهم قوي بالنسبة لنا في اللاهوت وفي إثبات الخطية الجدية من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت واجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع حتى الناموس كانت الخطية في العالم يعني حتى لما جه الناموس مع موسى الخطية شغالة على أن الخطية ما كانتش بتتحسب لأن ما كانش في قانون لا تحسب إن لم يكن ماموس لكن قد ملك الموت بصوا الدقة من آدم لموسى حتى من غير ناموس يعني إيه الموت مسيطر من أول آدم هو بيتكلم عن آدم كشخص وموسى كشخص حقيقي وده جيل وده جيل وإن الخطية والموت ماشيين من آدم لغاية موسى وكملوا بعد موسى بس الفرق الوحيد إن في موسى بقى في قانون فمزود المشكلة الناموس قال لا تقتل ولا تزني ولا تشهد بالزور ولا تشتهي وكل اللي بيغلط في ده أجرة الخطية موت طب احنا ميتين من الأصل يعني ايه اللي كان بيغلط بيغلط من غير ناموس وبعد موسى بقت التهمة تهمتين لأنه الناموس جه مسك علينا الغلط كمان فهو بيقول الموت شغال من آدم لموسى هنا كلام تلقائي على أنه آدم هو البداية وموسى جه في زمن ودخل الناموس برضه اتعقدت المشكلة أكتر أدي قصد بولس يبقى الشخصيات حقيقية تماما نطلع مثلا لكورنثوس هكذا مكتوب أيضا صادر آدم الإنسان الأول هل تحتمل الآية دي أي نوع من المجاز أو الأسطورية صار آدم الإنسان الأول ما ينفعش غير كده نفسا حية وآدم الأخير ربنا يسوع له المجد روحا محيا وطبيعي ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني وهكذا في كتاب حاجات كتير الكنيسة بتفهم الإنجيل إزاي بقى احنا قلنا اتفقنا أن الكنيسة حين تفهم الإنجيل تعود لما قصده الروح القدس تعرفوا إزاي من إجماع الكنيسة الأولى على المفهوم تقرا باسيليوس تقرا غريغوريوس يعني مثلا باسيليوس ده قسطنطينية مثلا أغسطينوس ده عندنا في أفريقيا أثناسيوس ده صعيدي زينا تطلع مثلا غريغوريوس ده في تركيا فوق تروح ذهبي الفم في حتة تاني كل دول بيقولوا نفس المفاهيم وكل دول ما كانش ساعتها في طوائف فاحنا مطمنين جدا احنا على فكرة بيفتكرونا متعصبين القداس اللي بنصليه مش قداس قبطي في اصله هو باسيليوس مش, مش, مش مصري وغريغوريوس مش مصري لانها كانت كنيسة واحدة فما عندهاش ادنى مشكله ان احنا نصلي ورا القديس العظيم باسيليوس لان ايمانه زي ايماننا بالظبط فهمتوا فاللي بيشككوا كاننا احنا ناس بقى localized كده وايه متمسكين بس بقبطيتنا احنا مش كده خالص احنا ارثوذكس على مستوى international بدليل ان نص القداس يوناني άγιος دي يوناني مش قبطي ما عندناش ازمه لان في الوقت ده كان كل الايمان واحد وال tradition واحد والعالم كله بيتناول والعالم كله بيعمد والعالم كله فيه كهنوت مسلم من المسيح والعالم كله بي... بيعظم أم النور وما كانش فيه أزمة لأنه الأزمة جت متأخر خالص لما دخل التفسير الخاص والاجتهاد الخاص تعالوا نفهم المجاز والحقيقة بقى شكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسد موضوع الجسد بالذات والدم ده موضوع حيوي جدا ليه لأن ده من أهم دي حياتنا كلنا كأرثوذكس احنا لو ما بنعرفش نعمل حاجة في الدنيا بنصلي قداس مش كده وغسطينوس قال المسيحيين يعملوا إفخارستية والإفخارستية تعمل مسيحيين كان بالآخر كده أهم حاجة في الدنيا هي الإفخارستية لو المسيح قال أنا هو الخبز النازل من من السماء لغاية كده كانت ممكن تحتمل المجاز في يوحنا ستة الأول قال أنا هو الخبز النازل من السماء أما هم قالوا له إيه الكلام ده مجازي يعني قال لهم لا مش مجازي جسدي مأكل حق في اليوناني معناها بالظبط هيتاكل فعلا قفشوا قفشة سودة بقى لأنه تأكدوا أنه بيتكلم بشكل قاطع مش بشكل مجازي لو بمجازي يقعد رجل على رجل ونسمع مفيش مشاكل تأملات لطيفة لكن المسيح أصر أن الجسد هيتاكل فيوم خميس العهد لما قعدوا ومسك الخبزة وقال خدوا كله ده جسدي ولا واحد قال له إزاي ولا مجازي فتحوا بقهم ليه لأن هو قايل لهم هديكوا جسدي كانوا منتظرين اليوم ده كانوا منتظرين النعمة دي وده إيماننا لغاية دلوقتي أبونا مطرح المسيح بيقول جسد حقيقي بتقول أمين وتفتح بقك خلي بالكوا بقى اللي بيلخبط إخواتنا البروتستانت إن هما ما تعلموش على الكنيسة الأولى حاجة اسمها التحول السرائري دي اللي شرحوها الآباء sacramental transformation يعني إيه؟ يعني حصل تحول حقيقي بس سري بمعنى فضلت القربانة قدامي قربانة وطعمها قربانة بس دلوقتي بقت جسد المسيح هو ده السر انتقلت إلى طبيعة أخرى بينما ظل المنظر والملمس والريحة والشكل والطعم زي بعض لكن أبونا يفضل يأكد والشعب يأكد وراه جسد حقيقي أمين جسد مقدس ودم حقيقي أمين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن هذا هو الجسد المحيي ده إيمان الكنيسة الكلام ده ما بنقولوش امبارح ولا أول امبارح الكلام ده بقاله زيادة عن ألف سنة بيتقال من قبل ما يكون في طوائف إذا مرجعيتنا في الفهم للليتورجية للكنيسة للقديسين اللي عاشوا وداقوا وده الخطورة اللي احنا بنتعرض ليها ان الكلام شكله حلو بس بيدخل سم في الآخر لأنه مش ده اللي قصده المسيح أنا يهمني المسيح كان قاصد إيه والكنيسة فهمته وعاشت ولا كان المسيح ساكت على كنيسته 15 قرن مش فاهماه وجات ناس تسرح للكنيسة اللي غايب عنها ينفع حد يقبل ده على المسيح وكنيسته الكنيسة اللي قدمت شهداء بالملايين في الخمستاشر قرن كل دول كانوا فاهمين غلط كل دول راحت منهم السماء لأن هم كانوا بيعملوا ممارسات وثنية كمان عندهم مسبح وبخور عرفتوا الخطورة جاية منين؟ احنا ناس طيبين صدقوني احنا ناس طيبين لأننا بنسيب عيالنا يتسرقوا مننا لمجرد ان احنا ايه مكسوفين نقول الصح ايه الحكاية واضحة زي الشمس تلاقي بقى واحد جاي لك من ولادنا راح شوية هناك ورجع قال لك خبز زي ما قال انا هو الباب حضرتك بتجيب المسيح تدخل منه كباب لو ما عملتش كده يبقى ما ينفعش تعمل كده وتاكل المسيح اكل بص بقى بص الشغل حط انا باب الخراف قصاد جسدي مأكل حق ولخبط الناس حبيبي مش انا اللي بفسر هرجع لأي قديس يقول لي لما قال باب كان يقصد ايه ولما قال جسد كان يقصد ايه الجسد جه قال خدوا جسدي كله واداهم حاجة تتاكل لما قال باب ما عملش كده وقال ادخلوا هنا يعني هي شغلة باب يعني هو ليس بأحد غيره الخلاص هتقول اسم ربنا يسوع لأن ما فيش سكة للسما غيره وفاهمينها وعايشينها مش محتاجين حد يعلمها لنا لكن انت ايه اللي خلاك تحط دي قصاد دي عشان ده تفسير خاص ده العقلانية بقى دي الفلسفة اللي تاخد الناس وتلخبطهم وتبهدل الكنيسة في الآخر ببساطة كده اللي عنده إيمان بالمعجزات مش هيلاقي أي حيرة في فهم الكنيسة أو القصص اللي في الكتاب ما هو يا حبيبي لو أنت مش مقتنع أنه ممكن المية تقف سور طب إيه اللي يخليك تقتنع أن بطرس مشي على المية وإيه اللي يخليك تقتنع بحكاية الخمس خبزات وإيه اللي يخليك تقتنع أن العذراء جابت المسيح من غير جواز ما هي حياتنا كلها معجزات فانت لو وقفت معاك في حتة الحقيقة هي هتكر عشان الانجيل كله يقع لان الانجيل كله مليان معجزات لان الله قادر فهمتوا المعنى فاحنا ما عندناش ازمة مع ان ان الطوفان يجي بدل ربنا عاوز الارض تقع تحت المية هتقع عاوزها تطلع تهني تطلع واحنا يعني عندنا مشكلة في اي حاجة ربنا يحب يعملها ليه احترم العقل البشري اللي مش راضي يقبل كلام على حساب التقليد المقدس لا لو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح مش هنجامل في الحق مش لان الكلام مش عاجب بعض العقلاء والفهماء كده كده المسيح قال عليهم مش رايحين السماء احمدك لانك اخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال التنازل في العقيدة مجاملة للعقلانيين إنكار للإيمان مفيش تنازل في العقيدة احنا نتنازل في, أخ... في, في, في حقنا بس مش حق ربنا نتنازل في عمرنا نموت ما عندناش أزمة نتعذب ياخدوا فلوسنا لكن إيماننا لا الإيمان ده وديعة مش بتاعتنا ده الحقيقة اللي بيها نخلص وإيمان مسلم مش من حقنا نلعب فيه ولا نفسره بمزاجنا ولا في مجال للاجتهاد الاجتهاد مش في دي خالص ولكن اعلم هذا في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال متعظمين مستكبرين مجدفين غير طائعين لوالديهم غير شاكرين دانسين بلا حنو بلا رضا سالبين عديم النزاهة خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها اعرض عن هؤلاء بلاش تمشوا بره الكنيسة كنيسة فلك الكنيسة أمان مش أي واحد يقول حاجة نمشي وراه لو سمحتم يزبون نسيات نسيات جمع نسوة صغيرات يعني أكتر ناس بتنبهر بسهولة الستات الصغيرين الإيموشنالي كده أفكتد يعني ففي تيارات نفسية حوالينا زيادة يتعلمنا في كل حين ولا يستطعن أن يقبلنا إلى معرفة الحق أبدا في ناس تسمع لكن اللي في دماغها في دماغها أريوس زمان كان مكار أريوس ابتدى مع البابا بطرس السبعتاشر بطرس خاتم الشهداء فالبابا بطرس كان راجل طيب في الأول جاب أريوس قال له يا أبونا أريوس كان شاب لسه كاهن شاب أنت بتقول كلام كده مش مظبوط امشي زي الكنيسة أريوس حاضر يا سيدنا حاضر وراح يكمل كلامه بطريقته الغلط بابا بطرس وهو بي بيست... قبل ما يستشهد قال لتلاميذه حاسبوا من أريوس إياكوا تقبلوه اللي بعديه قبله لأن أريوس جه قال له لا ده أنا خلاص ماشي على كلام الكنيسة وهقول زي الكنيسة اللي بعديه البابا ألكسندروس 19 أزمة بقى أريوس بقى له شعبية والناس ماشية تقول المسيح ربنا ولا مش ربنا ودي مصر اللي كانت إيه كل العالم يتوه إلا اسكندرية كان معروف كده لما يحتاسوا في قضية لاهوتية نسأل اسكندرية فالبابا ألكسندروس لا مع إنه راجل طيب جدا على فكرة الموضوع كبر وبعدين أريوس بقى شوف الشغل بقى الشيطان مش سهل خلاه يعمل علاقات مع الإمبراطور فبقت الأزمة مش مجرد قسيس وبطرك لا ده قسيس مسنود فبقت الموضوع مش سهل فالكنيسة قالت نعمل مجمع نراجع الإيمان خد مين معاه بقى البابا ألكسندروس تلميذه أثناس كان شاب صغير كان قبلها متلمذه كذا سنة ينسخ إنجيل يوحنا بابا أثناسوس حفظ إنجيل يوحنا من جلدة للجلدة وهو 16 17 سنة وقف أريوس يلعب بالألفاظ قام وقف له أثناسيوس في المجمع قدام 318 قديس بس محدش عنده العلم اللي عند أثناسيوس بقى يدهم له بقى بهر المجمع وقال له ما استلمناش اللي انت بتقوله دي أحد تعبيرات أثناسيوس اللي انت بتقوله ما استلمناهوش كده انت بتقول أبي أعظم مني انت بتفهمها بطريقتك كنيستنا علمتنا انه ده فرق التدبير بحكم التجسد اخلى ذاته لكن انا والاب واحد كل ما للاب فهو لي واداله ايات ايات ايات ما ينفعش يطلع براها لاهوت المسيح منتهى الدقه قاموا الاباء قالوا لالكسندروس ابنك ده يكتب واحنا نراجع عليه ويطلع قانون ايمان من مصر للعالم كله فالبابا أثناسيس وهو شماس بقى يكتب ويراجع مع البابا ألكسندروس وال 318 يمضوا فطلع لنا قانون الإيمان ولولا كده كان العالم كله هيبقى أريوس بس هنا ما كانش في تناسب واتنفى بسبب الأريوسية ما الإمبراطور مشي ورا الأريوس بعد كده خمس مرات البابا أثناسيوس ينفى ما هو بقى بطرك بعديه ما ارتاحش على الكرسي أبداً بس قال انا ضد العالم الا دي يبقى احنا اللي اتربينا على الكسندروس واثناسيوس وكيرلس بعديه ما ينفعش يجي الزمن اللي نقبل اي كلام ونمشي مع اي طيار ونجامل في الحق ونسيب الغربيين اللي كنايسهم فاضيه يعلمونا نفضي كنايسنا ازاي احنا اللي كنايسنا بتقدم شهداء لغايه النهارده نعلم العالم الايمان يمشي ازاي مش نتعلم منه أكاذيب شيطان لإلهنا كل مجد وكرامه